مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوع محاضرتنا اليوم هو وسائط روحيه ولكنها لا تكفي او فضائل ولكنها لا تكفي لان البعض يقول اني اصوم واصلي واعترف واقرا في الكتاب واخدم واتصدق واسلك في فضيله ومع ذلك روحياتي واقفه لا تنمو فلماذا فلماذا الفضائل اذا كانت ناقصه في طبيعتها او ناقصه فيما يجب ان يرتبط بها او ناقصه في هدفها فهي لا تكفي ازاي نشوف يعني مثلا بمناسبه الصوم واحنا في الصوم احنا في الصوم واحد يقول انا بصوم ومع ذلك حياتي الروحيه لا تتقدم فلماذا لماذا صومي لا يكفي اقول لك ليه جايز صومك هو صوم عن الطعام وليس زهدا في الطعام يعني تمتنع عن الاكل وقلبك بيشتهيه فالانسان الخارجي بتاعك هو اللي بيصوم والانسان الداخلي ما بيصومش المفروض في الصوم ان الانسان ليس فقط يمتنع عن الطعام انما يرتفع عن شهوه الطعام يرتفع عن شهوة الطعام فالذي يصوم ومع ذلك يحاول أن يمتع جسده في وقت الإفطار بأطعمة كثيرة مهيئة بطريقة معينة هذا أخذ شكلية الصوم ولم يأخذ روحانية الصوم فليس الصوم هو مجرد الامتناع عن الاكل انما الامتناع عن شهوه الاكل كذلك ربما لا تنتفع من صومك لان الجسد صام والنفس لم تصم فالصوم كفضيلة ما استفدتش منه لأنه كان صوما للجسد وليس للنفس وأنا أريد أن تعرفوا تماما أن الصوم ليس مجرد فضيلة جسدية إنما الصوم هو فضيلة روحية يصوم الجسد وتصوم النفس يصوم الجسد عن الطعام وتصوم النفس عن اخطاء كثيره على راي ماري اسحاق لما بيقول الذي يصوم فمه عن الطعام ولا يصوم فكره ولا قلبه عن الاباطيل فصوم هذا باطل يبقى اللي بيقول بصوم وما بستفدش هو مش فاهم الصوم بالنسبة له فضيلة ولكنها لا تكفي لأنها ناقصة ولأنها أخذت من الناحية الشكلية أو من الناحية الجسدية فقط وترك الباقي أو جايز أن صومك وهو فضيلة لا يكفي لأنه صوم للجسد وحتى ربما صوم للنفس أيضا ولكن ليس معه غذاء للروح مفروض انك بتصوم جسدك لتعطي فرصه لروحك انها تاخذ غذاءها وتتمتع بالله لهذا كان الصوم دائما متبوعا بروحيات وانتم تعرفون في القسمه في القداس نقول الصوم والصلاه الصوم والصلاه فالصوم هو فتره روحيه يمتنع فيها الجسد بهدف روحي انه يعطي فرصه للروح ان تاخذ طعامها ومفروض ان الصوم يكون مصحوبا بكثير من الفضائل وهقرا لكم بعض آ- آيات من أشعية 58 بيقول إيه الناس بيقول يقولون لماذا صمنا ولم تنظر ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ ربنا بيقول لهم ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر لستم تصومون كما اليوم بتسميع صوتكم في العلاء أمثل هذا يكون صوم أختاره أمال عايز يقول إيه بيقول أليس هذا صوما أختاره حل قيود الشر فك عقد النير إطلاق المسحوقين أحرارا إلى آخره أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك إذا بتصوم ولا تصحب الصوم بالفضائل ولذلك احنا بنقول مش الصوم برضه معاه الصلاة ومعاه الصدقة أيضا ومعاه عمل الخير لكن تصوم حاف كده يعني مش الأكل حاف يعني الصوم هو اللي حاف إنك أنت تصوم بدون ما يرتبط صومك بالفضيلة ده مش مظبوط فهو فضيلة ولكنه لا يكفي للنقص الذي فيه الصلاة مثلا طب أهي الصلاة فضيلة يقول لك أنا بصلي وبكلم ربنا ومفيش فايدة نقول له الصلاة لا تكفي مجرد الكلام مع ربنا لا يكفي لأن الصلاة مفروض تكون مصحوبة بعواطف ومشاعر روحية تكلم ربنا وتكون مصحوبة بحب صلاة بحب مجرد صلاة كده بدون حب كلام يعني مجرد كلام بيقول ال- المرتل في المزمور باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم بيقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي يعني معناها صلاة مصحوبة بالحب بتحب ربنا عشان كده تكلمه لكن تقول مجرد صلاة بلا حب لا تكفي صلاة بلا خشوع لا تكفي زي الناس اللي ساعات يصلوا وهم قاعدين دي تبقى صلاة ايه دي بلا خشوع بلا شعور انه واقف امام ربنا خالق السماء والارض رب الارباب وملك الملوك اللي الملائكه بيقفوا في خشوع امامه بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون ارجلهم فتقول لي بصلي هقول لك الصلاه لا تكفي ان لم تكن مصحوبه بالحب وان لم تكن مصحوبه بالخشوع وايضا لا تكفي ان لم تكن مصحوبه بالفهم زي انسان بيردد كلام كتير في صلاته بلا فهم ربنا بيقول متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك الى اخر هذه الصلاه وناس يكررون هذه الصلاه الربانيه بلا فهم مجرد تلاوه مجرد ترداد الصلاه في حد ذاتها فضيله لكن بلا فهم ما تجيبلكش نتيجه لا تكفي لازم تصلي وتكون فاهم كل كلمة بتقولها ولازم تصلي بعمق ومن قلبك وبمشاعر لازم تصلي بحرارة لكن تقول بصلي وما استفدتش من الصلاة لا مش انت ما استفدتش من الصلاة ما استفدتش من الطريقة الخاطئة بتاعتك في الصلاة او ما استفدتش لان صلاتك ناقصه ناقصه نقص عنصر الفهم نقص عنصر الحب نقص عنصر الخشوع او نقص عنصر الايمان الكتاب بيقول كل ما تطلبونه بايمان بيعطى لكم لكن صلاه كده ناقصه كل خواص الصلاة يبقى هتنفع بإيه؟ أهي فضائل ولكنها لا تكفي. أو زي الناس اللي ربنا بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. فالصلاة افتكر إنك تكرم ربنا بشفتيك ولكن قلبك مش هو اللي بيصلي فالصلاه التي من الشفتين فقط لا يمكن تكفي احنا عايزين الفضيله الروحيه تكون بطريقه روحيه لكي تاتي بالنتيجه بالنسبه لنفسك وبالنسبه لعلاقتك بربنا واحد يقول الإيمان هقول له الإيمان وحده لا يكفي لأن الكتاب بيقول إيمان بدون أعمال ميت يبقى يكفي إزاي وبيقول أكتر من كده لو كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا يبقى الإيمان لوحده ما ما بيكفيش هل تظن ان مجرد ايمانك العقلي يخلصك ايمانك بالمسيح يخلصك مجرد ايمانك العقلي بالمسيح الذي يخلصك حقا ليس مجرد ايمانك بالمسيح انما حياه المسيح فيك الرسول بيقول لكي احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيا تؤمن بالمسيح ايمان عقلي نظري ولا علاقه لك بالمسيح فضيله لا تكفي بل جايز لا يعتبر فضيله حتى هل تؤمن بالمسيح وليست لك شركه مع المسيح هل تؤمن بالمسيح دون ان تثبت فيه وهو بيقول اثبتوا في وانا فيكم كما يثبت الغصن في الكرمه وياتي بثمر ولذلك في ناس مسيحيين في البطاقة البطاقة الشخصية يعني بس أو اسمه بسطوروس أو عبد المسيح أو جرجس أو بطرس أو حاجات من النوع ده ويقول أنا مؤمن بالمسيح يا حبيبي هذا الإيمان ينبغي أن يتحول إلى حياة حياة في المسيح والمسيح يحيا فيك بولس الرسول لم يؤمن فقط بالمسيح وإنما قال مع المسيح صلبت قال وصلب العالم لي وقال المسيح يحيا فيا وقال لا اللي أحيا لا أنا بل المسيح المسألة مش مجرد إيمان تقول لي مؤمن أقول لك فضيلة لا تكفي لأنك لم تفهم ما هو الإيمان الحقيقي فرق بين الإيمان النظري والإيمان العملي الحقيقي عايز تؤمن بالمسيح حقيقة المسيح في كل تلميذ من تلاميذه كان بيقول له اتبعني وجد متى في مكان الجباية قال له اتبعني وجد بطرس واندراوس بيصيدوا سمك قال لهم هلم ورائي يعني اتبعاني فأجعلكم صياد الناس فهل أنت بتتبع المسيح وهل بتسير وراءه ولا مجرد مؤمن بالمسيح وما بتمشيش وراه في رسالة يوحنا الأولى بيقول من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا فين اتباع خطواته فين الاقتداء به فين بيقول من أراد أن يأتي ورائي فليحمل صليبه تقول لي أنا مؤمن من قال على رأي القديس بولس بيقول أيستطيع هذا الإيمان أنه يخلصه معلمنا يعقوب بيقول كلام يشبه هذا هل مثل هذا الإيمان يخلص إنسان وحده لا يكفي أمال إمتى يكون كويس يكون مثمر إيمان له ثمر إيمان عامل بالمحبة ومن ثمارهم تعرفونهم وثمر جيد ده اللي احنا عايزينه بالنسبة للإنسان الذي يريد أن الإيمان يخلصه ده الانسان الذي يؤمن بالرب ويؤمن بكل صفاته يتحول الى صوره لله لانه خلق على صوره الله كشبهه ومثاله يصل الى حياه التسليم يسلم حياته كلها لربنا ويبقى المسيح الذي يحيا فيه هو الذي يعمل العمل كله هو يتحول الى اداه في ايد المسيح والمسيح يشتغل وكل ما يعمل عمل يقول انا ما عملتش المسيح هو اللي عمله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان مش بس في الخليقه في حياتي ايضا الايه دي قيلت عن خليقه في العالم كان والعالم به كون كل شيء به كان وبغيره لم, لم يكن شيء مكان ده يقولها عن حياته الخاصة يقول له أنا يا رب لم أعمل شيئا من ذاتي كل ما عملته أنت الذي عملته في وأنا بدونك لم أعمل شيئا ولا ولا أستطيع أن أعمل شيئا كل شيء بك كان وبغيرك لم يكن شيء مما كان ده الانسان اللي عايز يحيا حياه روحيه ليس فقط يتمسك باسماء الفضائل وانما بحقائق الفضائل وباعماق الفضائل وبخصائص هذه الفضائل مجرد اسماء الفضائل لا تكفي انسان مثلا يقول انا بعترف باستمرار ومواظب على اعترافاتي وبرضه حياتي الروحيه لم تنمو اقول له مجرد اعترافك لا يكفي اهو فضيله لكن لا يكفي ليه لانه جايز يكون اعتراف بلا ندم او اعتراف بلا توبه او اعتراف بلا عزيمه على تغيير الحياه او اعتراف بالخطايا مع بقاء اسباب الخطايا كما هي فيقع فيها مره ثانيه وثالثه وتتكرر اعترافاته بتكرر خطاياه تقول لي بعترف يقول لك مجرد الاعتراف لا يكفي وانت بتعترف مذلول امام الله منسحق امام الله نادم امام الله خايف ومرتعب من اجل كثره ذنوبك ولا اعتراف بلا خجل ما هو في ناس من اللي بيقولوا انا اتجددت مره قعدت مع واحد من دول وبعدين قصاد الناس يعني مجموعه من الناس من هذا النوع وبيحكي عن تجدده يقول لي انا انسان كنت زاني وفاسق وكنت بشرب خمر وكنت بعمل ودلوقتي بقيت شخص جديد وبيقول كنت زاني وفاسق وبشرب و... و... بدون خجل قلت يا رب ده, ده مش مكسوف من ناس بيقولوا الكلام ده اعتراف وامام الجميع وبلا خجل اما العشار الذي اعترف بخطيته في الهيكل لم يجسر ان يرفع عينيه الى فوق لم يجسر ان يقترب وقف من بعيد وقرع صدره وقال ارحمني يا رب فاني خاطئ اعتراف بذل بشعور بالخطيئه والخطيئه خاطئه جدا زي بطرس اللي خرج خارجا وبكى بكاء مرا هو مجرد واحد يعترف بخطيته بيعترف ب... بلا خجل طيب اعتراف ده هذا الاعتراف وحده لا يكفي الكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم يبقى يعترف ويتوب ويتغير عن شكله بتجديد ذهنه تجديد ذهنه يعني ايه يعني ينظر الى الامور نظره اخرى جديده غير الاول في الاول كان بينظر للخطيه انها شهيه للنظر وبهجه للعيون و... ومتعه لكن لازم يتغي... يتجدد ذهنه يتغير عن فكره الاول يبقى عنده قلب جديد وروح جديدة ربنا قال كده إنسان يقول مش بتقول لنا نقرأ قرايات روحية أنا قاعد أقرأ قرايات روحية وأقرأ في الكتاب المقدس ولم أستفد أقول له فضيلة القراءة الروحية لوحدها لا تكفي جايز أنت بتقرأ بلا فهم مجرد واجب روحي انك تخلص لك اصحاح اصحاحين كل يوم فضريبه مفروضه عليك او واجب مفروض عليك وبتؤديه وبلا فهم وجايز بتقرا بلا روح ولا تدخل الى روحانيه الوصيه ولا الى اعماقها وجايز بتقرا بلا تطبيق على نفسك وجايز بتقرا بلا تداريب روحيه وبلا استفاده من القراءه يعني القرايه في وادي وحياتك في وادي اخر وجايز بتقرا لمجرد المعلومات وليس للحياه وربنا يسوع المسيح بيقول في يوحنا اصحاح سته الكلام الذي اقوله لكم هو روح وحياه فانت بتقرا لكن لم تتحول القراءه الى حياه هتقعد تقرا بالشكل ده وما تخرجش بنتيجه لانك لم تحول القراءه الى حياه واحد يقول انا فضيلة العشور أو الصدقة دي مظبوطة في حياتي مفيش إيراد بيجيني إلا وبدفع عشوره وأقول لك برضه هذه وحدها لا تكفي ليه؟ جايز بتدفع العشور بتذمر وانت متضايق يعني يا رب لازم تاخدوا العشور ما انت عارف ان انا تعبان والحالة الاقتصادية تعبانه وتدفع العشور كأنهم بيقطعوا من لحمك سلايدز آه، شرائح كده بياخدوها من جسمك والكتاب بيقول المعطي بسرور يحبه الرب فعايز تستفيد من فضيلة الصدقة من فضيلة العطاء يبقى لازم تعطي ايه بسرور وأيضا تعطي بحب وحنو على من تعطيهم مش رسميات تكون تحب الفقراء وتحب المحتاجين وتعطف عليهم وتحنو عليهم هم تستفيد من فضيلة الصدقة تبقى فضيلة فضيلة الصدقة نابعة من حب في القلب وأيضا تأتي بنتيجة حب تاني في القلب والحب التاني يجيب عطاء اكتر والحكايه ماشيه جايز بتعطي بغير سخاء يعني بتحاسب ربنا على العشور بالدقه ما تزيدش مليم وان زادت تخصمها من عشور الشهر اللي بعديه انا اسف انا مش عايز اعلمكم الطريقه دي يعني في ن- في ناس بيغلطوا في الحاجات دي, دي غلط فمفروض الواحد يعطي بسخاء وما يهموش يعني ايه عشور دي عشور دي وصية في العهد اليهودي في العهد القديم لكن المسيح بيقول إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين اللي بيدفعوا العشور من ضمن يعني لا يمكن تخش من القدس موت وبيقول من سألك فأعطيه ومن طلب منك أو اقترض منك فلا ترد وبيقول اذهب وبيع كل مالك واعطيه الفقراء يعني العشور دي دي الحد الأدنى أقل شيء لكن مش هي الوصية اللي مطلوبة منك فأنت جايز بتعطي وما بتستفدش من فضيلة العطاء وفضيلة العطاء لا تكفي لأنها لا تعطى بسرور لا تعطى بسخاء وأيضا لا تعطى في الخفاء وأيضا بتحكي عما تعطيه فيبقى ما استفدتش منها لأن المفروض يكون فيه عطاء وسخاء وخفاء ورضاء بتعطي بسرور جايز وانت بتعطي ما بتشعرش انك بتعطي المسيح نفسه لأن المسيح بيقول كنت جوعانا كنت عطشانا كنت مريضا فمفروض العطاء اللي انت بتعطيه تشعر كأنك انت بتعطي المسيح قم تلاقي مشاعر طيبة دخلت قلبك أثناء العطاء كمان مش بس بتشعر انك بتعطيه المسيح بتشعر انك واخده منه ففيما تعطي تتذكر الآية اللي بتقول من يدك أعطيناك في ناس يقولوا بفمهم من يدك اعطيناك لكن من قلبهم عارف انه اعطى من جيبه مش من عند ربنا
الشخص اللي اللي بيعطي وهو يشعر ان الله هو الذي اعطاه لكي يعطي وان المال اللي اعطاه ده مجرد مال ربنا وهو مجرد وكيل عليه ويعطي بسخاء ويعطي بحب وبسرور ده اللي عطاؤه يجيب نتيجه ايضا جايز بتعطي من فضلاتك فقط ما بتعطيش من اعوازك او بتعطي المرفوض منك يعني ايه المرفوض منك يعني الملابس اللي عندك اللي قدمت او اتقطعت او ما بقتش ليها لازمه او جالك افضل منها هي دي اللي تعطيها لربنا لكن حاجه جديده مش ممكن يقول لا دي لسه حتى ما لبستهاش وهكذا ايضا تعطي المرفوض منك من كل ناحيه من كل ناحيه يعني اذا كان عندك هدايا وهتعطيها لغيرك تستنى لما تجيلك هدايا افضل منها نوعا وجوده و... ومن نوع اخر موديل في الهدايا وبعدين تعطي اللي بيقول القديم عليه الرديم يبقى العطاء ده هتستفيد منه تقول لي انا بعطي انا بدفع العشور ما استفدتش روحيا اقول لك مجرد العطاء وحده لا يكفي لابد من مشاعر مع هذا العطاء لكي ياتي بنتيجه تقول لي بعبد ربنا العبادة ما قدمتنيش أقول لك لأن في خطأ موجود جايز عبادة بتعبدها من صلاة وصوم وصدقة وقراءة وتأمل وكله وبدون نقاوة قلب من الداخل عشان كده ربنا قال حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما الفضيلة يكون لها نتيجة إذا خرجت من قلب نقي جايز بتعمل فضائل من بره والقلب من جوه مش نقي عشان كده ربنا في الإصحاح الأول من أشعية قال لليهود وهم كانوا في حالة بعد عن الله قال لهم البخور بتاعتكم مكرهة لي أعيادكم كل الأعياد والمواسم وأوائل الشهور مللت حملها صارت علي ثقلا تصوروا يقول مللت حملها صارت علي ثقلا ليه أيديكم ملآنة دما يبقى العبادة الحقيقية ينبغي أن تكون خارجة من قلب نقي ينبغي أن تكون خارجة من قلب نقي نوعيتها وأيضا نقاوة القلب واحد يقول ما أكثر الفضائل التي قمت بها ولم أستفد أقول له شوف يا حبيبي جايز الفضائل اللي قمت بيها فضائل بلا حكمة وجايز فضائل بلا اتضاع وجايز فضائل بلا حب فلم تستفد جايز تكون فضائل اجتماعية ولكن ليست روحيه وليست من اجل الله ما هو في ناس بيعيشوا في المجتمع وبيعملوا فضائل ولا علاقة لربنا بيها يحبوا ينظموا يحبوا يوضبوا يحبوا يعملوا أنشطة كثيرة في المجتمع وموجودة أنشطة كثيرة وأعمال طيبة بتتعمل ولكن ليست من اجل الله هناك اشخاص يعملون الفضائل منفصله عن الله منفصله عن الله يعني الله لم يدخل فيها وليست من اجل الله ولا دخل لوصيه ربنا فيها انشطه زي واحد يعمل رجيم لكي ياخذ جسده رشاقه في الجسد او يخفف الوزن من اجل مرض سكر او مرض قلب ويفتكر انه صايم لا ده مش صايم هو بيمتنع عن الاكل صحيح لكن ليس لسبب روحي لسبب جسداني اما سبب خاص برشاقه الجسد او صحه الجسد وهو ممتنع عن الطعام يقول لك انا بمتنع عن الطعام اكتر من اللي بيصوموا ال 55 يوم بتوع الصوم الكبير لكن ليس من اجل الله فعل هذا الغرض الروحي مش موجود والاسلوب الروحي مش موجود عشان كده قلنا فضائل ولكنها لا تكفي اما ينقصها الغرض اما ينقصها الاسلوب السليم اما ينقصها فضائل فضائل اخرى ينبغي ان ترتبط بهذه الفضيله لكي تتكامل نكتفي بكده اتفضل نصلي